إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا النهاردة أتصور أن هناك رسالة موجهة لكل واحد مننا ها بعد الفترة دي وبعد الأيام دي فهمت نفسك ولا لسه فهمت انت مين وعايز ايه ورايح فين ولا لسه عرفت انت مين عرفت ولا لسه بتخدع نفسك هل اللي جواك اقبال على ربنا سبحانه وتعالى واقبال على الاخره ولا دنيا هو ده السؤال اللي احنا لازم دلوقتي نجاوب عليه عرفت انت مين لانهم قالوا من عرف نفسه عرف ربه اخطر حاجه ان احنا نعيش الخداع والوهم نعيش واحنا شايفين اهداف كبيره او نتشدق بكلام كبير وانا عايش علشان خاطر الدعوه ونهضه الامه وان انا اعمل واسوي في الاخر خالص اكتشف ان انا ضايع تبقى في مشكله كبيره مشكله خطيره ان ممكن اعيش في الوهم ده ان انا بعمل حاجه كبيره واكتشف ان المساله مش كده خالص وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انا ساعات اقعد مع ناس من الدعاه يجي يقول ده فلان ده شغله الاساسي بيعمل ويسوي ويسوي ويسوي يقول انا لا اعد الدعوه شيئا ليه يا عم قال الامام ابو حنيفه رؤيا بعد وفاته في المنام فقيل ما فعل الله بك قال لم تنفعنا الا ركيعات كنا نصليها بالليل قيل له فما بال المسائل ده كل الفقهاء عيال على ابي حنيفه فين الشغل فصار يفعل بيده هكذا يلوشها يا عم سيبك يا نهار ابيض ايه ده اه القضيه قضيه اخلاص يعني هو الامام ابو حنيفه مش مخلص نحسبه كذلك بس هو بيقول الانفع فين هنا اللي فيها تجرد تام فممكن الواحد يعيش وفاهم ان هو في الاخر خالص هو ده اللي هيثقل الموازين ما يطلعش كده خالص الوقفه دي عايزه اقفها معاكم وانا واقفها مع نفسي بقالي فتره وعلى مدى الشهر اللي فات كلها كده رسائل من ربنا سبحانه وتعالى متوجهه للواحد واحد من الشباب حصلت واسبوعين ورا بعض حادثه تبص تشوف الشاب ده ايه يقول لك لا هو وحش ولا هو حلو بين البنين اهو بين البنين ده اللي انت تحتار فيه ده بقى اللي عمل لي هنا صداع في دماغي ان هو لو مش مركز خلاص ان الله لا يملي للظالم فاذا اخذه لم يفلت خلاص هو تعدى الحدود وتعدى الخطوط الحمراء فخلاص جاء وقت ان ربنا سبحانه وتعالى يتنزل عليه بالعقاب فمات على سوء خاتمه والعياذ بالله يقول لي كان ماشي بالعربيه ومشغل موسيقى واغاني وقاعد مع الشباب وما كانش فيه اي مشكله والعربيه كانت لسه اول يوم يركبها وكان لما نيجي نقول له تعالى نروح مقرأة يجي تعالى اسمع لك كذا يسمع مش وحش يعني بس في نفس الوقت برضه مقضيها يعني مقضي حياته وعايش فده المفترض انه هيمهل يا اما هيروح هنا يا اما هيروح هنا يا اما هيركز يا اما هيرجع لحياه الضياع ويموت على كده لا ده في النص كده ومات انا قعدت افكر في القصه دي طويل قلت والعياذ بالله ظاهرها سوء خاتمه فلو كان كده الجدع ده كانت ليه ذنوب سر هي ايه اللي وصلته للنهايه السوداء دي فهو شكله كويس قدام كتير من الناس وفي ناس بيحصل لهم كده سوء خاتمه والعياذ بالله ولما تيجي تتكلم يقول لك ده كان راجل سكره وكان راجل زي الفل وتتعامل معاه كويس قوي بس مره واحده مات موته صعبه قوي محدش عارف بقى الجانب الاخر ده الجانب المستور ده عنه هو ده الآفة ذنب سر طيب ده هو عايش كده عايش في وقت بيعمل ولو كنت سألته يقول لك الحمد لله أنا مش وحش يعني بركع أنا مش يعني مش كذا أو كذا أو الحمد لله بعمل كذا بس يوصل للنهاية دي دي لازم تخلي الواحد يقف وقفة ويبتدي يقول السؤال اللي أنا بسأله لكم ده أنت فين؟ أنت مين؟ دلوقتي من غير خداع اقف بينك وبين نفسك واسال نفسك الاسئله دي امم عايز ايه عايز ايه بجد ماذا تريد عايز دنيا واخره خلينا نتكلم كلام من جوه القلب عايز ابقى يعني كذا وكذا وكذا وفي نفس الوقت برضه انا بفكر في العتق من النار وبفكر في الجنه وبفكر ان ربنا يبقى راضي عني النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث والحديث في الصحيح ساله الرجل أفرأيت الرجل يجاهد في سبيل الله يبتغي الجهاد والذكر يعني عايز نصرة ربنا ونصرة دين ربنا وعايز برضه يبقى فلان قال لا أجر له يا نهار أبيض هي لازم تبقى صافية قوي كده مم. ربك غيور ما يحبش حد معاه يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي هي كده تبقى تاعه وبس يجي بقى كل اللي انت عايزه تبقى عايزه هو وبس ماذا تريد عايزك يا رب تبقى اقول لما ربنا سبحانه وتعالى يتنزل في الثلث الاخير من الليل ويقول هل هل هل عايز الاجابه الحقيقيه اللي تطلع من جوه قلبك لما يقول هل من داع فاستجيب له تقول له ليس لي طلب الا انت عايزك انت بس طب مش هتاخد كذا مش مهم ولا كذا مش مهم لو طلعت من جوه قلبك كده يبقى انت اتعلمت الدرس ويبقى انت فهمت صح عرفت انت مين وعرفت هو مين عرفت نفسك فعرفت ربك اذا لازم يبقى في هدف والهدف ده هو هو سبحانه رضاه سبحانه اوصل له ازاي ربنا قال والعصر ان الانسان في خسر كله هيغلط كله هيقع الا ثلاثه الا من حقق ثلاث اوصاف او اربعه الا الذين امنوا عملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر سوى دول يبقى في ضياع ولو ما عملتش التوازن ما بين الامور الثلاثه وصبرت على ذلك يبقى انت في خسران ويبقى انت ضايع ايه بقى واحد تتعلم امنوا من لا يتحقق الا بعلم هو تصديق والعلم يا جماعه مش حفظ كتاب كذا انا دايما اقول يا جماعه العلم لازم يخاطب يخاطبك انت انت كبشر البشر ايه عقل ووجدان جسم وروح فما ينفعش ان العلم يخاطب جهه واحده بس ان انت تبقى مظبط دماغك بس لازم الاثنين فممكن انت اقول لك انت تحتاج بقى تعرف ربنا صح اول حاجه اهو الدرس اللي احنا قاعدين بنحاول نوصله النهارده ان احنا لازم نعرف بقى نعرف نفسينا ونعرف ربنا صح طب هعرف ربنا ازاي يبقى انا لازم اتعلم ويبقى عقيدتي عقيده صحيحه طب هتعلم عقيده يعني امسك كتاب كذا في العقيده واقراه واعمله اه بس طريقه التلقي هي اللي بيحصل فيها الغلط طريقه التلقي ان انت بتحفظ او بتاخد كلام وبتتناقش وبتتكلم وبترد وفاهم كويس فين ده في قلبك بقى فين ده جواك انا اقول في العقيده مثلا لما نيجي نتكلم يجوا في الاول خالص يقول لك اول حاجه تؤمن انه في رب ماشي رب ده يعني الخالق يعني المدبر يعني الرازق يعني المحيي المميت هو سبحانه جميل ليه بقى وانت راكع بتقول سبحان ربي العظيم ولا وانت بتدعي بتقول له يا رب اشمعنى يا رب ما دعيتوش باي حاجه تانية ليه يعني ايه رب يعني ايه رب في حياتك هي دي بتاع ال- العقيده هيدرس لنا الكلمتين دول هنفهمهم كويس وهنعرفهم والناحيه التانية بقى ازاي دول يخشوا هنا تحسهم انت عارف ان هو اللي رازق فمش قلقان قال لك اسعى تسعى وخلاص ما كي- مش بقى بتحسبها وتقطع نفسك وهتضاعف ساعات العمل وهتعمل مش عارف ايه ما فهمتش يبقى عندك خلل وعندك مشكله في العقيده حصل المشكله فين اتعلمت غلط اتعلمت قريت وعملت وبقيت بعد كده بتقول انا خدت كذا قريت كذا كفايه قوي كذا ما ينفعش يبقى اتعلم والعلم يخاطب الحاجتين فيا يظهر اثره عليا العلم والخشيه مش كده ثمرة العلم الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء كل ما تتعلم حاجة كل ما تزداد خوف وكل ما تزداد خشية لله سبحانه وتعالى إنك بتعرفه لما بتقرب منه عارف أنت لما يبقى في إنسان عظيم ولله المثل الأعلى بس هو بعيد قوي عنك كل ما تقرب وتشوفه تتملكك هيبة تبقى أنت قاعد يعني لو من بعيد قوي وأنت قاعد تبص عليه كده حاسس إن ان انت مش تحت سمعه وبصره من قصور عقلك لكن هو المهم تبقى حاسس ان كده لما تقرب قوي قوي قوي وتحس ان هو انت قدامه دلوقتي تكش وتخاف وتحط راسك في الارض هي دي علامه القرب عشان كده وانت واقف بتصلي فكل ما انت از- تزداد ذل وخشيه يبقى انت ازددت قرب كل ما تلاقي نفسك ملتفت وبتفكر في مش عارف في ايه وايه وايه وايه يبقى انت بعيد لان جوارحك وقلبك لما يقربوا انت ما تحسش بس قلبك قرب يهاب يخاف يجل وجلت قلوبهم لانه قرب عرفت انت بقى قريب ولا بعيد هي دي يبقى اول حاجه لازم ليك علم يبصرك قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره بصيره عارف وفاهم تاني حاجة العلم ده لازم يبقى ليه ثمرة اللي هي العمل اللي هي الطاعة فما ينفعش يبقى علم وبس ما ينفعش قصة العلم للعلم دي تنفعش لازم علم ينتج عنه عمل ولو ما أنتجش عمل يبقى أنت برضو عندك خلل في طريقة التلقي لأنك لما تعرف وقلنا أهو لما هتعرف هتزداد خشية هتبقى عايز تشتغل عرفت فأنتج عمل ساعات أنت بتعرف حاجات كتير وبتقول انا عارف اه ما هو في فرق ما بين المعرفه وما بين العلم المعرفه دي اللي هو معلومات في ذهنك يعني عارف ان في كذا وعارف ان كذا بس العلم حاجه تانية انت موقن بده وبالاثر ده يبقى لازم هتشتغل عارف ان انت النهارده قيمه صلاه الضحى صلاه الضحى اه صلاه الضحى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان صلاه الضحى صلاه الاوابين اللي يصلي الضحى يبقى يتكتب عند ربنا فوق من الاوابين اوصاف الانبياء نعم العبد انه اواب لما تعرف ان من صلى اربع ركعات في اول النهار كما يقول الله عز وجل في الحديث القدسي عبدي صلي الي اربع ركعات اول النهار صلاه الضحى اكفك اخره ان ربنا يحفظك ويشملك برحمته سبحانه وتعالى طول النهار وانت عايز انك تعيش بعيد عن الفتن وانت بتروح تنزل دلوقتي كليتك تب- وتتعرض لفتن كثيره وعايز عايز توصل ان الله يدافع عن الذين امنوا حاسس بقيمه المعنى فبتعمل له اصل انت عايش للجنه فعلا كل يوم بتحس كده تقول يا وبتيجي على بالك ولو حتى دقيقتين ثلاثه كده وتقعد تستشعر حاجه من ريح الجنه فلما تيجي يتقال لك انه اللي يصلي اربع ركعات ضحى واربع ركعات قبل الظهر بنى الله له بيتا في الجنه او اللي يقول قل هو الله احد عشر مرات يبني الله له قصر في الجنه ما تقللهاش خالص بجد قصر في الجنه لا لا لا يلا هو ده رد الفعل هو ده العلم اللي ينتج عنه عمل يبقى احنا لا نرجع تاني نقول ان القضيه برضه هنا انك تتعلم صح لانك لو اتعلمت صح هينبني عليهم الاتنين التانيين فاهمين يبقى علم ينتج عنه عمل بعد كده تقوم بواجب الدعوه الترتيب ده مطلوب ما يحصلش اي قلب للترتيب ده ما تجيش تدعو وانت لسه ما عرفتش حاجه وانت لسه ما عملتش باللي انت بتقول بيه ما ينفعش فيبقى تعلم تعمل تدعو بما علمت وعملت هي دي الدعوه المباركه هي دي وظيفتك في الحياه اللي يحققها هو ده اللي فاز واللي مش هيحققها هو ده اللي على الخسران طيب يبقى انا الواجبات الثلاثه ده لازم اعمل موازنه بينهم اعمل ايه المطلوب مننا دلوقتي عملي اعمل ايه اول حاجه عايزك تقعد بينك وبين نفسك وتشوف مشاكلك احنا قلنا لازم نبتديها بوقفه مع النفس دايما الوقفه دي تبقى متجدده اقعد وحدد مشاكلك وانا هساعدك اكتب بس ما تكتبش كلام انشائي ولاحظ حاجتين لا تقوقع المشاكل ولا تضخمها شباب ايه المشكله يا شباب انت فاهم ايه يعني ايه الشهوات و... فاحنا انا عايز اتجوز هي المشكله كلها هنا اه يعني انت لو اتجوزت هتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله يوه يبتدي يتجوز ودي امثله كتيره جدا عشرات عدوا على الواحد بنفس الحاله دي سيبني بس اتفرج عليا بعد كده وتتفرج عليه بعد كده عشان ايه قوقع المشكله وحددها وريح نفسه بيها وساعات انت مثلا عارف ان انت امكانياتك النهارده او وضعك سواء كان وضعك العلمي سواء كان وضعك المادي ايا ما كان بيقول ان انت مش هتتجوز دلوقتي هتتجوزك كمان 3 4 سنين فانت كل شويه يقول لك فيك حاجه غلط تقول لي هي هي دي اصل لسه اربع سنين فانت كده مريح دماغك وحاطط الشماعه اللي مريحه قلبك على الاخر ايه مشكلتك الجواز ايه مشكلتك الشهوات يعني ودي لسه بدري عليها فيبقى انت كده تمام خرجت انت من ايه تانيب الضمير اللي جواك وحطيت شماعه حلوه ريحت بالك هي دي اللي انا مسميها قوقعه المشاكل وتبص بقى تلاقي المشاكل حاجه تانية خالص وهو مش واخد باله عنده ذره كبر لا لا لا ده انا راجل متواضع حتى وبعمل مش عارف طب ما اصل انت مش فاهم اصل انت مسكت نص الموضوع اصل الكبر مش بس ان انت تحتقر الناس لا في حاجه اسمها بطر الحق النبي قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس بطر الحق يعني يعرف الح- الخير ويعرف الحق اهو وراح اعمل كده ما- هي دي بس ذره اصل انت متصور يعني ذره كبر دي هتطلع عامله ازاي في صفه اه ده شكله باين عليه من الاول خالص ان ده والعياذ بالله متكبر انما اللي عنده ذره دي مش واخد باله منها خالص يعني يعني ما, ما تتحطش في وسط الاعمال كلها يعني ودي في القلب تضيع الدنيا كلها فيبقى ممكن تكون هي دي المشكله اه هي دي اللي قاطع بينك وبين ربنا عشان كده انا بقول ادي السبيل الطريق ده عليه عوائق حدد انت بقى نوعيه العوائق اللي قدامك وبينك وبين نفسك ابتديها كده ايه انا يا شيخ انا عندي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه وخلاص وكده انت ريحت نفسك لا لا انت هتحدد مشاكلك والتاني خطوه بعديها على طول تستعين بيه سبحانه وتعالى المشاكل دي لو انت حسيت بمدى خطورتها هتشتغل لو مش حاسس بمدى خطورتها هيظهر في تصرفاتك واعمالك وهتبقى بتخادع نفسك يعني قلت للشباب من كام يوم هم فهمت نفسك اه احوالك ايه مذنب مقصر ضايع يا سلام طيب جميل ودي مصيبه يعني ولا مصيبه كبيره عظيمه خطيره قال لي اه مصيبه عظيمه خطيره كبيره تو وعملت لها ايه بقى ان شاء الله مش هي مصيبه خطيره ما انت ساكت كل يوم بتقف في الصلاه وبتسرح وبعدين تبص على الناس كلها تلاقيهم سرحانين فتقول الحمد لله ولا- ولولا كثرة الباكين حولي لقتلت نفسي ما هو مش انا لوحدي كله خارج بيقول كده ساعات بقى لما تحصل ايه تلاقي مثلا واحد جنبيك ربنا فتح عليه برحمه ولا حاجه وقاعد يبكي وانت واقف حجر فقاعد تقول ايه ده هو بيعيط على ايه ده هو في ايه هو الموضوع ده تلاقيه هو بس كده بيبكي على الغاليه ولا حاجه ولا حصلت له اي حاجه ولا واحد ضربه قبل بتاع وقاعد بيعيط وما ما الناس كلها قاعده ايه اشمعنى ده يعني اه اذا في مشكله مشكله كبيره لو انت حسيت ان الافات اللي جواك دي زي السرطان يهلكك يوصلك لصاحبنا ده اللي كان ماشي وشكله حلو ومره واحده سوء خاتمه و22 سنه 23 سنه و20 سنه يعني ايه ده ما قعدش 3 4 سنين ضاع كده مره واحده يمكن لو قعد شويه كان يفهم لا لو انت استشعرت المعنى ده جواك بجد هينبني عليه اعمال طب انا مش عارف اشعر نفسي بالكلام ده هكدب عليك ممكن تقول لنا انت الكلمتين دول ونقعد معاك ونقول اه ونخرج من دلوقتي نقول يلا بقى لا لا لا لا الواحد لازم يركز شويه كفايه بقى ضياع كفايه كده وبعد شويه تاخده برضه دوامه الدنيا وعاداته واحواله مش هيركز لا يبقى لازم ليك منشطات ايمانيه في حاجات كده لازم تعرف ازاي تتداوى بيها احنا امبارح بعد صلاه القيام خدنا شويه شباب 10 15 واحد على قبر في الضلمه قبر مفتوح قلت كلمه قلت لهم اقعدوا بقى اصل هي هتتشاف كده اصل انا ما اقعد اقول لك بيت الظلمه بيت الوحشه اه بيت الظلمه بيت الوحشه لا يا حبيبي تعالى بقى روح هناك ما تقدرش تمشي اصلا المكان مرعب ولو قعدت كده ده ده كده واحنا معديين امال اللي تحت ايه فلما تشوفها كده هي دي كأن رأي عين فتقعد كده وتشوف الوضع ده وتقول ايه ده ده في ناس بتموت ده في ناس ودلوقتي اكتر حاجه واكبر ظاهره والله ما كلام وعظ وكلام يعني علشان يحرك القلوب وبس اكبر ظاهره الان ظاهره موت الفجاه كل الناس كده خش المستشفيات واسال عن الشباب اللي من سن 20 لغايه سن 30 نسبه الوفاه قد ايه وانت تعرف ساعات ناخد بعضنا نروح المستشفى خش في الاقسام حروق والحوادث وبتاع اللي قاعدين ايه شباب ايه ده هي بجد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك اللحظة دي اللي انت ساعتها بتقول مم هي دي اخرتها بيصل المعنى يبقى يقين جواك فالمطلوب ان انت ما تنساش ما تنساش ده ابدا انه لازم يبقى قدامك عشان كده اعمل كده خد بعضك واطلع زيارة قبور اتلموا كده خمسة ستة وروحوا واستشعروا المعاني دي لو حسيتوا ان انتم مش مركزين اطلع اعمل عيادة مرضى وخش على الأقسام حالات الحرجة وحس بنعمة ربنا عليك واسأل نفسك وانت هناك انت مش هنا ليه ايه صك الامان اللي انت واخده ومريحك قوي لا لا لا لا لا, لا. مش هيحصل لي كده ما هي دي هو ده الغرور هو ده اللي بيعاقب وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اللي بيعاقب بالاستدراج ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيسبق عليه الكتاب النبي بيقول حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع خطوه يخش الجنه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها هو ده يبقى حدد مشكلتك لا تكبرها وتقول لا لا لا لا مش هينفع ابدا السكه دي مش سكتي مش هنفع انا في الطريق ده خالص جربت مره واثنين وثلاثه وما نفعتش ما هو رمضان ده رمضان الخامس ولا السادس ولا العاشر وكل مرة ناخد قرارات وكل مرة نعمل ونسوي وإن شاء الله وبعد كده تعود ريما لعادتها القديمة لا ما هو كل مرة انت ما خدتش الدرس صح الدرس بيقول اخلاصك خلاصك عايز تخلص صفيها من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه ما هي متكدرة عليك وبيحصل لك ده لانك انت قبلها مكدر قلبك من جوه تعرف تتجرد له ينفع الكلام ده فين ينفع يكون درس الاعتكاف السنه دي انا اصلا مش عارف اعتكف عشان انا عندي دراسه ومش عارف ايه خليها بس لو حتى الاعتكافات الجزئيه دي الوقت اللي انت هتقضيه في المسجد تفضيه خالص وتصفيها بينك وبينه تعرف تتمنى ان الارض في اللحظه اللي انت واقف قدامه فيها تتلاشى من حولك وما يبقاش في الكون غيرك وهو سبحانه وتعالى تبقى انت متصورها كده لا بقى همك الجميل ولا هنا ولا هنا ولا هنا كله يضيع وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه تعرف تعملها دي كل ما يخطر على بالك حاجة مش وقته أنا في حضرة الملك ينفع وانت في حضرة الملك يجي لك مكالمة على الموبايل وترد عليه ما ينفعش تبقى قلة أدب فما ينفعش تيجي لك مكالمة هاتفية تخش هنا طب وهتعمل ايه بكرة في المش عارف ايه وشفت فلان لا انا في حضرة الملك ينفع دي البداية تصفية الحال انا قلت هساعدك بس هساعدك بعد ما تاخد الخطوتين خطوة اولى تحدد مشاكلك الخطوة التانية تستعين بالله وتتشكى اليه اشكيله هو ده وانت النهارده بتصلي القيام دلوقتي اشكي له فضفض له قول له فيا وفيا وفيا وفيا ومش نافع وماليش غيرك مفيش حد هيخلصني منها الا انت كده تتعلم بقى ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي ساعتها بعد كده لما تبتدي تلاقي في جواك شويه حاجات بس لسه مش عارف تفهمها هنا ساعدك هنا بقى ساعتها اكتب لي وساعتها اقول لك المشكله فين وعاده بتبقى مشاكل مشتبهه عليك طب اعمل دي ولا اعمل دي طب اسوي كذا ولا اسوي كذا يعني دلوقتي انا شايف ان مشكلتي كذا وكذا وكذا عشان اعملها هيحصل مشكله في الناحيه الفلانيه اعمل ايه قال هي كده بس هي دي ازاي اضبط حالي مع ربنا سبحانه وتعالى اتفقنا الطريق يمشي ازاي اول حاجه حدد مشاكلك لازم تعرفها كويس وتخبر نفسك وبعدين وبعديها على طول تستعين بالله سبحانه وتعالى لان في ادواء وعلل بتخلص من عنده واحيانا ما تبقاش فاهم يعني ساعه ما تقعد تحدد مشاكلك تقول لي مش عارف هي دي ولا دي ولا دي ساعات ما تبقاش فاهم لسه واحد امبارح في المسجد شيخ انا حاسب ان الموضوع كذا وموضوع كذا وموضوع في ثلاث اربع حاجات مش عارف قلت له الوقت مش دلوقتي وقت تشخيص الوقت احنا في رمضان واحنا وقت شغل ففي حاجات كده بتاخدها يعني علاج مضاد حيوي ينفع في اي حاجه لو طلعت دي لو طلعت دي لو طلعت دي اهو هيقتل اي حاجه وخلاص وهو في الطريق ماشي معاه اه فتقول له بقى لا استكثر استكثر من القراءه مثلا اعمل لك ختمه في ثلاث ايام اه ما انت محتاج بقى اعمال كبيره وفذه عشان ت- تكسر الحاجز اللي بينك وبين ربنا فلازم تعمل حاجه عمل فذ عمرك في حياتك ما عملته برهان على صدق لجأك لربنا سبحانه وتعالى تعرف تعمل عمل فذ يكسر قسوة قلبك ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة طب الحجر ده هيحصل له إيه؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار الحجر ممكن يتفجر بعمل له قوة انفجار النهر ضربة جامدة كده تروح مكسراه ايوه انا عايز بوكس جامد بقى كده في قلبك يظبطها ما هو واحد بيقول لي كده لسه برضه من ثلاث ايام يقول لي طول الصلاه وانا قاعد اقول عايز اجيب مرزبه حاجه كده كسر في ال... يا جدع اتحرك مفيش خالص هاتوا كده هاتوا كده مفيش قلت له هوا بقى هي المرزبه هي دي عمل يكسرك عمل عمل يعني يوم كده تقضيه من اوله لاخره في طاعه الله تماما يعني احنا كنا تاني يوم على طول كانت عندنا جنازه وجنازه اتدفنت في الشرقيه وبعد كده رحنا كملنا قلنا للاخوه يلا يا جماعه نكمل الاربع اعمال النبي صلى الله عليه وسلم قال من شيع جنازه من عاد مريضا من اطعم مسكينا من اصبح صائما الاربعه ما اجتمعنا في عبد في يوم الا ادخله الله الجنه فخلاص تشريع وصايمين ناقص حاجتين وكملوا كده اغلب الاخوه بفضل الله عز وجل عملوهم اه ده يوم مختلف عن سائر الايام جرب كده اعملوها مشروع اجتمعوا يا شباب وانتوا كده وربنا يرزقكم بجنازه ما هي دي المشكله دايما شوفوا لكم واحد خلصوا عليه اي حاجه يعني وتجتمعوا يبقى عمل تقضي النهار كله في ال- في ده وبالليل تروح مصلي مصلي قيام وتهجد ان المحب لله يحب النصب لله ما انا نيتي كده بقى ما انا بعمل عمل ايه مستهلك لوقتي كله بحيث ان انا خلصت بس ترضى ينفع ينفع بقى تيجي في يوم كده تروح قاعد معتكف من الفجر لغايه المغرب في مسجد وتقعد من الفجر وانت عند يوم اجازتك مثلا ومن الفجر للمغرب وانت كنا نايم لك ساعتين في الليل وتنام لك كمان ساعتين يلا ديسكاونت المهم تقعد المستهلك الوقت ده كله وتقول انا هعمل مثلا مش هسيب المصحف واشوف هقرا قد ايه مش هسيب المصحف مش هتكلم خالص هقفل الموبايل وقايل للناس يا جماعه انا النهارده اجازه بس شوف كده احوالك هتبقى عامله ازاي استقامه لسانك على الذكر وقراءه القران لازم ينبني عليها استقامة قلبك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال كده لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه جرب كده ان انت تبقى مقضيها الوقت كله مستوعبه في الذكر وشوف كده يوميها الوضع هيبقى ماشي ازاي قلبك هيبقى فين قرارات الوقفة دي قرار الجلسة دي لازم تطلع منها قرار لو صادق لو مخلص لو عايز هيبقى من اللحظة دي هتاخد قرار قرارك لازم من دلوقتي بقى أعلي السرعة وابتدي أشوف أنا فين أوصل إن شاء الله وأعتق من النار خلاص سيب أي حاجة دلوقتي حياتك دلوقتي كلها التركيز كله مبني على ال- الهدف ده بس اللي أنا اتخلقت من أجله بس أصل أنا مرتبط بموضوع ما تشغلش دماغك بيه ما هو ازاي ما اشغلش دماغي بيه اشغلش دماغك بيه اشغل جسدك بيه يعني انت هتروح كليتك يعني انت هتروح تعمل كذا بس انت اللي هنا وانت ماشي في الشارع يا رب اعتق رقبتي من النار مش بقى هيقولوا لي النهارده انا عملت مش عارف ايه سيب بقى كل حاجه لوقتها ما تشغلش بالك بشيء دلوقتي هدفك ده الاهم انك تعيش له ابدا بنفسك صلح حالك جدد توبتك هو ده سكتك هو ده طريقك لو بقى ده قرارك يبقى ابشر بان هذا من علامات القبول ان شاء الله لو لقيت نفسك مذبذب متردد يبقى ما تزعلش مني يبقى في آفة كبيرة قوي ربنا ما ذكر التردد والتذبذب إلا والعياذ بالله في صفات أهل النفاق مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهم في ريبهم يترددون في الموضع الآخر ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وضحت؟ رد فعلك دلوقتي ما تأخرش الآن الآن ينبغي أن تغير من مفهومك للحياة يا جماعة مش لازم يجي لنا نذير شخصي نذير ليك انت يمسك عن قرب عشان تفهم ربنا قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير مش محتاجين اكتر من كده انا قلت للراجل كان عنده 22 سنه عمر هو ده كان بالنسبه له سنه سنتين ولا بد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا بد ان اتبعتت له رسائل الهيه بدل المره ألف عشان ربنا يقيم عليه الحجه فكلامي ده ليا انا وليكوا انتوا نذير واحوالنا دي نذير فاذا ما كناش هنلحق نفسينا اقسم بالله غير حانث هذا زمن التمحيص العمليه بقت ايه خلاص ليميز الله الخبيث من الطيب هو كده إيه، كمل كمل كمل بقت باينه قوي الوحش بقى يزداد الناس السنه دي طول في رمضان الجرأه زادت من كتر بقى الفضائيات والشبهات والحاجه كان بيبقوا يجوا في رمضان يستحوا شويه شويه لا عادي كتير تشوف ناس فتره في نهار رمضان بيشرب سجاير بيعمل مش عارف ايه جرأه اه هو ده واللي على الخير هم هم نفس الوشوش تقريبا الحمد لله اللي بتشوفهم في المسجد هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى لعله يكون مصطفيهم فهتبقى في انهي ما بقاش في حاجه في النص ما بقاش فيه اللي هو هنا رجل وهنا رجل المذبذب ده يا كده يا كده نلحق نفسينا قبل أن نستبدل وحتى لا نستبدل لازم من قرار لازم من خطوة إيجابية بها أختم شوفوا الآية قالت إيه ربنا قال ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله النفقة دي مش بس فلوس جهد وقت شغل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني هو يعني انت طاعتك دي هتزيد ربنا حاجة والله الغني وأنتم الفقراء بصوا بعديها على طول قال ايه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يعني الخ- الفكرة اوعى تمنن اوعى حاسب ان انت عشان انت انا الحمد لله برضو يعني انا بصوم وبقوم وماسك قران انت يعني مع عاملها عليا ليه ومكحلها في وشي ان انا يعني اللي ضايع امال يعني اللي بيعمل كذا كذا كذا ده ايه مالكش دعوه بغيرك دلوقتي خليك في حالك احنا مالنا باللي كذا كذا دلوقتي انا بقول لك انت عايز تلحق نفسك لانك انت فيك الخير لسه مقبل فخايف عليك رجلك تقع في وحل يضيعك عشان كده بقول لك الكلام ده عشان تلحق نفسك أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم ارض عنا أجمعين وبلغنا مما يرضيك آمالنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم